السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ويمكن مش هبعد عن عن الحاصل والأحداث و... وإن كانت هي بداية ولكن في الجملة آه... الواحد يستحي إن هو ي... يعني يحدث نفسه حتى في آه... في هذه الأيام كده ب... بأحاديث كثيرة لا يتخللها الواقع اللي احنا عايشينه لأن الانفصال عن الواقع ذات نفسه يشبه الموت انفصال عن الواقع يشبه الموت فينبغي دائما ان انت تذكر نفسك بالواقع وبدورك فيه وقراءة قراءة الواقع وتحليله وده اللي بيعمل تغيير وده مطلوب الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكان الأمر دائما في طلب التغيير وعشان كده يمكن في البداية عايز أقول أن الزمن على الناس ينقسم إلى قسمين زمن يوصف بالرخاء وزمن يوصف بالشدة وينبغي أن تعرف وتقرأ في أي الزمنين أنت لأن لكل زمن, زمن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فأنت ما بين رخاء وشدة ما بين زرع وحصاد ومن اشتغل في وقت الزرع بالزرع حصد أما من اشتغل في وقت الزرع بالحصاد لم يجد شيئا وكان أخيب الناس حظا وقت الحصاد لأنه لن يجد ما يحصده وده أمر مهم جدا من انشغل وقت الزرع بالزرع حصد أما من انشغل وقت الزرع بالحصاد لن يجد شيئا زي ما بقول كده ان لو فيكم حد متابع ده هيخش في فقرة الايه حد متابع الولولة فقرة الولولة هما فين بيعملوا ايه طب هنعمل امتى طب الدنيا ازاي طب ناويين على ايه طب هما بيعملوا طب احنا بنعمل طب اللي معرفش يفضل يولول يعني هو هو خد دور الحسره عايز يقعد يتحسر فيفضل يتحسر يتحسر يتحسر يتحسر وهذا التحسر الكثير بيصيب الإنسان بالتسمم تسمم حتى القدرات يبقى الإنسان خلاص يصل إلى درجة من العجز النفسي حتى إذا فتحت له الأبواب لا يستطيع ولكن هو يفضل ينشغل وقت الزرع بالحصاد مفيش حصاد فيفضل يفكر فيه يفكر فيه يفكر فيه يفكر فيه ياتي وقت الحصاد من زرع يحصد وهو مش حاجه ما بيعملش حاجه فيخيب ذلك يمكن في البدايه عايز احكي لكم وابدا كده بقصه كلكم عارفينها يعني كلكم يعني بس هلخصها وارجو ان يكون التلخيص غير مخل وهي قصة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت في السنة الخامسة من الهجرة وهي غزوة الأحزاب ومعروف أن قريش جمعت الأحزاب وكانت قريش بغطفان بالأحزاب جميعا قرابة عشر آلاف مقاتل اجتمعوا ليحاربوا المسلمين ومكة في الجنوب المدينة فين؟ في الشمال فبدأوا في التحرك كل واحد بيتحرك من النقطة بتاعته وكان عندهم نقطة التقاء وبعد كده يكملوا مع بعض ويأتي عليهم الأحزاب شيئا فشيئا وقبيلة وقبيلة وهم في الطريق عرف النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة واستشارهم وكان من أميز ما قيل في هذا الاجتماع الرأي المشهور والمعروف بفكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة وكان سلمان جاء بهذه الفكرة من بيئته فالفرس كانوا في الحروب يستخدمون هذه الحيلة إذا جاءت الجيوش القوية كانوا يخندقوا على مدينتهم ولم يكن العرب يعرفون هذه الحيلة ولم يسمعوا عنها إلا النادر فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بفكرته وبالمناسبة هذه كانت أول غزوة لسلمان الفارسي وكان يومئذ حرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحفر الخندق ووزع صلى الله عليه وسلم الأدوار عليهم وجعل لكل أربعين ذراع عشرة من الصحابة فاجتمع هذا العمل الجماعي على هذه الخطة الموضوعة في المكان المحدد المفترض يبقى فين بقى مكة فين في الجنوب والمدينة فين يبقى مفترض المكان ده يبقى فين المفترض يكون في الجنوب في الجنوب ولكن اللي حصل ايه ان الخندق كان في الشمال لماذا لان المدينة كانت بشكل طبيعي رباني محاطة بحرار حرة الناس اللي راحت من السعودية عامة موجود كتير منها حتى في طريق مكة المدينة ده كتير هو مكان جواه صخور متناثرة كثيرة جدا متفاوتة الأحجام ومدببة ولا يستطيع الإنسان أن يمشي فيها تمام إلا بصعوبة شديدة فلا يستطيع سرب مثلا من الجمال أو الخيول يسير فيها إطلاقا يستحيل تمام بل ويستحيل بقى أكثر وأكثر أن جيش يمشي فيها وهي محاطة بحرة من الغرب وحرة من الشرق وتشبه المثلث كده لها ايه فتحات في الجنوب بسيطة جدا ولكن كأنها مضائق ما ينفعش جيش يمر بيها فأي حد عايز يحارب المدينة لازم يقوم لافف وطالع فين فوق من الشمال فكان المثلث ده حرة من هنا وحرة من هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر هذا الخندق في الشمال وبدأ الصحابة بحفر الخندق وكان تعبا شديدا والجو كان صعب جدا والفكرة تنفيذها مش سهل وكان هناك قلة في الطعام فكانوا يعيشون جميعا فترات من الجوع غير عادية حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على نفسه على بطنه الحجر ليضغط على بطنه فيقل الشعور بالجوع واستمر العمل في حفر الخندق وكان الصحابة في هذا الوقت يتعرضون لمجموعة من الأحداث منها الذي يثبت ومنها الذي يزلزل كانوا في خوف وتعب شديد ولكن الله عز وجل كريم فمنها مثلا ما حدث عزومة جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه متعب صلى الله عليه وسلم وأنه جائع صلى الله عليه وسلم وأنا حقيقة الأول ما أقرأ أي حديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعان تبتدي تحس إن كان جعان هل أنت جعت في يوم من الأيام جعان صلى الله عليه وسلم جعان صلى الله عليه وسلم شيء صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك جابر يعني رق لذلك وراح لزوجته وقال لها القصة مشهورة عندك ايه ممكن يتطبخ عندك ايه ممكن يتذبح ففي الآخر لقيت طعام لا يكفي إلا يعني إجمالي من يأكل خمس أفراد يعني أربع خمس ست أفراد في الحدود دي فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني يعني عندنا شوية طعام في البيت كده إيه تعالى حضرتك ومعاك رجل أو رجلين بس قام النبي صلى الله عليه وسلم نادى على الجيش يلا جابر بن عبد الله أعلم لكم عزومة النهاردة فجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ألف صلى الله عليه وسلم ألف والقصة لها أحداث داخل بيت جابر بن عبد الله لك أن تتخيل مراته عملت إيه أول ما عرفت بس ما حاولش تستنتج لأن يعني هي صح- هي في الأول في الآخر صحابية فيعني في تربية مدرسة النبوة ولكن برضو ألف ده لو في أكل في البيت بالك بقى إن مفيش أكل رضي الله تعالى عنهم جميعا وجمعنا الله عز وجل بهم اللهم امين. واكلوا جميعا. وكانت هذه معجزه ظاهره ببركه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ايضا مع كل هذا الخوف والتعب والحصار تبشير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه في هذه المواطن بفتح فارس والروم. ومنها عجز الصحابة يوما وهم يحفرون الخندق أمام حجر عظيم هم بيحفروا لقوا حجر كبير جدا والحجر ده هيبقى نقطة ضعف في الخندق لأن ممكن إن هو يستخدم فيمر آه، آه، الجيش المقابل من عليه فحاولوا حاولوا حاولوا حاولوا فما استطاعوا إلى أن جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له هذا الحجر ما خلاص بقى ما احنا مش عارفين أسباب الأرض انتهت نذهب إلى من ي- يعني جاء من عند الله عز وجل لا يأخذ بأسباب السماء فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالف- بالفأس وضربه ضربة فتحطم ثلث هذا الحجر فالثانية فالثالثة فتحطم بالجام- بالكامل ومنها تخاذل للمنافقين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين قوامه كله 3000 كله وجاء بقى المنافقين وكل واحد إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وإحنا هيحصل فينا وهيحصل فينا وعايزين نخرج فما استأذن أحد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأذن له مش عايز تحارب ما تحاربش امشي، يلا عايز تروح ارجع عايز اروح بيها اروح ده غير اللي كانوا يتسللون لوازا وقت حفر الخندق من المنافقين آه، ومفيش حد بقى عارف مين اللي بيحصل و... ومشوا فالعدد كان يقل وانتهى المسلمون من حفر الخندق وما إن انتهوا إلا وجاءت الأحزاب فلما جاءوا دخلوا من جهة الشمال فإذا بالخندق طبعا تعجبوا وبدأوا أن هم يحوموا حوالين الخندق ما هذه الفكرة لا يعرفها العرب نعمل ايه نعمل ايه نعدي ازاي نعدي ازاي طبعا لا- يعني مهم جدا ان تتخيل ان الخندق آه، ما ينفعش ان جيش يعدي من- يعني ده- دي ما كانتش حفره اللي انت بتحفرها وانت لما تروح مرسى مطروح كده عارفين يعني عشان بس انا عارف ان الناس ايه خيالها ساعات ما بيبقاش واسع شويه تمام فبيقول لك ايوه الخندق انا ب- بعمل واحد يعني لا خندق خندق خندق بجد يعني فعسكروا قرروا الحصار خلاص هنعمل ايه هنقفل عليهم هنحاصرهم واستمر هذا الحصار بضع و آه، وعشرين يوما قرابة شهر ما حدث قتال بين ال- ما حدث القتال بين المسلمين والكفار إلا الرشق بالنبل فقط وكان هناك جرحى لا شك ولكن ما حدثت مواجهة وكانوا ي... وكان الرمي رميا شديدا حتى أن الرمي أحيانا يصل إلى درجة في استمراره أن تضيع الصلوات ما لا يستطيعون الصلاة يدخل الظهر في العصر في المغرب في ما ما يعرفوش يقوموا يصلوا الصحابة فال- فال- فالسماء تمطر من السهام أمر ليس بالهين وجلد ال- الكافر والفاجر معروف فكانوا يحاولون من وقت لآخر إن هم يمروا يدوروا على حتة نقطة ضعف ممكن إن هم يعدوا منها وبالفعل وجدوا نقطة ضعف ومرت مجموعة صغيرة من الكفار إلى جهة المدينة والمسلمون وجدوا إن مجموعة من الكفار دخلوا خلاص جابوها بسرعة كان منهم عكرمة بن أبي جهل بالمناسبة رضي الله عنه وأرضاه وكان منهم عمرو بن ود كان رجلا قويا محاربا محاربا شجاعا من أشجع العرب وكان فارسا ومن أقوى الفرسان وكان عمره تسعين سنة اه تسعين سنة وكان لسه بيحارب لحد دلوقتي. شوف انت بقى شوف انت بقى وانت عندك مثلا 20 30 سنة الله يعني الديسك بس عشان خاطر اه بس الناس بدأت يعني تعمل كده تكش قال لك 90 سنة اه من أن من السنة اللي هي أمه كام شهر أكيد في غلطة في المطبعة ولما دخلوا الناس كلها ساكتة وده اللي يتكلم طلب المبارزة والمنازلة والمسلمون كان كان ليس من السهل أن تقف أمام عمرو بن ود ليس من السهل حي... نعم آه، أنت مفترض تعدي الشارع آه لا عمرو بن ود بقى كان يعديك للدار الأخيرة على طول والله وسبحان الله المسلمين على ما فيهم من الشجاعة يعني انت مش بتتكلم انت بتتكلم في سعد بن عبادة وحذيفة بن اليمان وعمر بن الخطاب وسعد بن معاذ و... يعني في في في فطاحل موجودين ومحدش قام خالص الا علي بن ابي طالب رضي الله عنه و- وليس عجب يعني انا لما بقرا يعني انا لا اتعجب من من سيدنا علي بن ابي طالب اطلاقا اطلاقا اول موقف تتعجب لسيدنا علي بن ابي طالب اول موقف هتتعجب ليه هو يوم ان نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعجب الى نهايه حياته يعني اطلاق حد- يعني ايه اللي, إيه اللي جاي واحد الن- النبي صلى الله عليه وسلم قال له نام مكاني تمام ولن يصيبك سوء نام يا مش نا مش نا لا نام نام نام نام, نام, نام. مش نام مكاني ف- فاتغطى ونام الكفار جم صحوه يعني شيء لا يعني شو خلي بالك دي شجاعة ويقين ما ينفعش تناقش ما ينفعش خلاص انت راح فين فقام علي بن ابي طالب اريد المباراة النبي صلى الله عليه وسلم يرده مرة واثنين وثلاثة خلاص بقى يعني لا اطلع فدخل حتى هو عمرو بن ود لما رأى علي بن أبي طالب قال له يا ابن أخي يعني إني لا أحب أن أقتلك يعني أنت صغير هات لي من هو أسن منك قال ولكني والله أحب أن أقتلك لا تكون فاكر يعني طبعا التاني اتغاظ وملوش خلق بقى 90 سنة يعني فبدأت ال- القتال وعلى الغبار حتى على الغبار من الاتنين حتى ان الصحابة ما بقوش شايفين اطلاقا ثم سمعوا قول أو صياح علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله أكبر ثم خرج علي من الغبار وقد قتله هنا المجموعة اللي فرت ودخلت جوه طلعت تجري عكرمة بن أبي جهل رمى سلاحه وطلع يجري قال لا خلاص لا مفيش فايدة ويأست الأحزاب من المرور ما استطاعوا والمسلمين الاسلاميين كان كانهم ما بيناموش حفروا الخندق واقفين بيقاتلوا عليه بيرشقوا بالنبل ويرموا بالنبل ما استطاع احد ان يقترب وتيقظوا اكثر لما بعد حادثه عمرو بن ود فلما يأس تماما المشركون ارسلوا ليهود المدينه وكانوا في الجنوب يهود بنو قريظة وكعادتهم في خزيهم وغدرهم وحمقهم استطاعوا ببساطة شديدة أن يقنعوهم أن يغدروا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجزء الجنوبي لا يمر منه أحد إطلاقا وكمان هم مش هيقتلوا مع أي حد فبيننا وبينهم عهود فغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل مجموعة من الصحابة لتتأكد من هذا الحدث وكان منهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان حقا الخبر يعني فالحنوا لحنا أعرفه لما تيجوا قولوا لي كلمة كده افهم منها مش تقول لي ما تخش كده قدام الناس كلها دول غدروا لا الحنوا لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاء الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس لو قال لك إن ما فيش حاجة ولا خلاص قول للناس فجاءوا بالخبر الغدر حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكنه استبشر بالنصر وبدأ أن يبشر المسلمين بالنصر رغم ما جاءه من هذا الخبر وحاول بعض اليهود بشكل غير منظم كده ان هم يروحوا للاماكن اللي فيها تجمع النساء والذراري الصغيرين لان الرجال كلهم عند الخندق بيحاربوا وكل شويه كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل سريه تمر في المدينه بس عشان خاطر تعمل ايه غاره كده بس ان احنا موجودين ولكن في اوقات فارغه من هذه الامور فحاول بعض اليهود ان هو يروح عشان خاطر يقتحم هذا المكان وكان في هذا المكان حسان بن ثابت وهو شاعر لكنه لا يحسن القتال ولكن كانت هناك من هي بألف رجل حقيقة وهي صفية بنت عبد المطلب فما استطاع حسان بن ثابت أن ينزل ليرد الرجل ولكن صفية نزلت فقتلته ويأبى الله عز وجل إلا أن ينصر المؤمنين ولو لم يكن هناك أسباب ظاهرة وكنت أخبرتكم في البداية أن من الأحزاب كانوا غطفان وغطفان وهم جايين كان معاهم نعيم بن مسعود رجل مشرك ولكنه كان يفكر في هذا الوقت في الإسلام وتحرك إلى المدينة وهو يفكر في الإسلام وما أسلم فلما وصل مع الأحزاب المحاصرين للمسلمين دخل الإيمان في قلبه في هذا الوقت في هذا الحصار وما إن مرت الأيام حتى تسلل ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء فوجده يصلي أنجز النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما جاء بك يا نعيم قال جئت أسلم بين يديك أو أصدقك فلما أسلم قال له مرني أفعل ما تأمرني به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد يعني لو كنا 3000 هنبقى 3000 واحد واحد مش تفرق قوي ولكن قال له كلمة هي كانت مفتاح العمل له قال فخذل عن عنا ما استطعت فإن الحرب هدى خرج نوعين وهو له مكان عند قريش وعند غطفان وعند بنو قريظة أيضا وجلس فكر أعمل إيه أعمل إيه أنا رجل واحد أعمل إيه بص في إمكانياته لا والله الناس كلها بتثق فيه خلاص ممتاز عمل خطة ونزل لبنو قريظة لبني قريظة أول ما دخل السلام عليكم أنا اللي بقولها من عندي فلما دخل سلم عليهم وجلس وبعد كده قال لهم جئتكم بالخبر وأنا ناصح لكم أمين وأنتم تعرفوني قالوا والله لا لا, لا أتهمك بشيء وقال لهم قصة وحدوتة خلاصتها أنكم أهل البلد ولا قوة لكم بمحمد وهؤلاء جاءوا للانتقام فإن أصابوا غنموا وإن لم يصيبوا فالأمر ليس آه، على نفس مستوى الحدث بالنسبة لكم هياخدوا بعضهم وإيه ويمشوا لن يقاتلوا قتالا مستمرا مستميتا مهما حدث لأن بكل بساطة ما لهمش مكان هنا هيمشوا وهيسيبوكم وإن وعدوكم بذلك مستحيل إن هم يوفوا إنما هي هجمة أو هجمتين وخلاص قالوا طب وإيه رأيك نعمل إيه قال لهم لا أنا عندي خطة أنتوا تطلبوا منهم سادة من سادتهم يكونوا معهم معكم يستحيل أن هم يتركوهم ويتركوا أرضكم يقاتلوا معكم أو تضيفوهم فإن خسروا الحرب قاتلوا حتى آخر قطر الدم وإلا فالنصر لكم جميعا قالوا والله إنه الرأي خد بعضه طلع على قريش تعرفوني وتعرفون من أنا فيكم قالوا والله لست عن- عندنا بمتهم قال لك أنا جاي لكم بقى بخبر بنو قريظة ومحمد اتصالحوا بس على شرط قال لك إن بنو قريظة قالوا هن- هنصالحك قال لهم ماشي بس ايه اللي انتوا تقدموه قال لك والله احنا هنجيب لك سادة بعض سادة قريش وغطفان نقدمهم ليك تقتلهم ونتصالح وخلاص ونكمل بقى احنا حرب مع بعض ما فإن طلبوا منكم أسرى فلا تعطوهم أي أحد ولو رجل واحد لا تفعلوا سيقدمونه لمحمد فقال لك خلاص ماشي شكرا تسلم يا غالي حبيبي ساب دول وطلع على غطفان قال لك انا من غطفان انتوا عارفيني كويس يا جماعه يعني مع هحلف يعني ما حلفتش لدول هحلف لكم حصل كذا كذا كذا كذا كذا قال لك والله ماشي خلاص يعني شكرا تسلم يعني وفي اليوم التالي ال- الحرب مكلفه فقريش عايزه تخلص والوضع بقى صعب والريح بدات تهب نعمل ايه نعمل ايه ابعت يا عم لبنو قريظه لبني قريظه عشان خاطر يهجموا على محمد فان هجموا على المسلمين من المدينه انشغل اصحاب محمد باليهود وبحمايه نسائهم وذراريهم فايه اللي يخلل يخللنا الخندق نعدي بقى احنا والموضوع ينتهي فبعثوا لهم يلا قال لك لا مش هينفع ابعتوا لنا الاسرى بتاع يا عم ابدا لا يا عم والله ما انا بادئ لغايه ما تبعت لي ناس من عندك يمين شمال قال لك ما فيش فقالت بنو قريظه صدق نعيم وبعد كده قام قال لك خلاص عايز لو كده تبعت لي من التاني اول ما التانيين برضه سمعوا ان ايه لازم ان انا ابعت اسرى من عندك قال لك ايه صدق نعيم غطفت سمعت الكلام قال لك صدق نعيم صدق نعيم صدق نعيم صدق نعيم فض المجلس وفي الاخر بنو قريظه بقوا قاعدين محتاسين في نفسهم والتانيين فوق مش عارفين يعملوا ايه وفي هذا الوقت يرسل الله عز وجل ريح بارده شديده البروده شديده السرعه والقوه تدمر كل شيء كل شيء لا يوجد خيمة مكانها لا يوجد قدر مستقر لا توجد نار نار ما في نار إطلاقا موجودة مشتعلة كلها انطفأت حتى أن الرجل لا يستطيع أن يقف أن يصلب طوله كده ولا يستطيع من شدة البرودة انسانوا جميعا كله متكتك مش قادر وبدأت تشتد فتشتد فتشتد فتشتد ماذا نفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الأخرى مع الصحابة ولكنهم في, البو... في ال... بين البنيان و... وبين ال- ال- الجبال المدينة و- وأحجار وتلال المدينة و- مستترين إن التانيين في الطل نعمل إيه نعمل إيه مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أحد الصحابة على مضض مش مضض ولكنه كان ما استطاع يعني كان قراري قرار سيدنا حذيفه بن اليمان بعد سنين بقى قاعد في الكوفه مع مجموعه من الشباب انتوا عارفين احنا دايما ايه ال- يعني عاده الشباب الصغير ان هو متشبع بما لم يعطى يعني أنا- سامحوني يعني سامحوني ف... فواحد قاعد مع سيدنا حذيفه كده فبيقول له يعني يعني يا ابا عبد الله يعني ارايت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال اصحبتموه قال نعم قال كيف كانت صحبتهم؟ قال لك لا شده وتعب يعني كنا بن... قال لك والله لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تركناه ني- يمشي على الارض ولا رفعناه على اعناقنا. لا ده إحنا- ده احنا ده, ده احنا واحنا بقى. قال له يا ابني اقعد ساكت يعني ده انا بقى. ما قالوش انا اللي بقول يا ابني بقى ما تجوعوش قلوبنا. لقد كنت انا في- في جيش في ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ياتي لي بال- لي بخبر القوم هذا الموقف واضمن واضمن له الرجوع واضمن له الجنه يعني هو هيرجع تمام فما قام احد تقول لي اشيل بقى نفسي وما اشيل النبي يا عم كل عيش روح كل ما حدش يقدر فقال من يأتي ل- ل- لنا بخبر القوم وضمن له الرجوع وهو رفيقي في الجنة فما, است... فما قام أحد طب قوم بقى يا حذيفة ما أنا عمال أقول لكم جنة جا قوم يا حذيفة قوم حذيفة بن اليمان روح بقى هات لنا الخبر وتعال فقام حذيفة وهو يقول لك ف... فما وجدت بدا يعني خلاص بقى ما أنا لازم أقوم أعمل إيه فقام فيقول لك اول ما قمت حسيت ان انا في حمام حمام يغسل بذلك كان الدفا من الدنيا كانت تلج فراح لقى القوم في حاله حاله صعبه جدا جدا واللي على ما وصفنا وقام ابو سفيان وقال يا قوم اني راحل فارتحلوا يلا خلاص انا لسه هاخد رايكم بتاع مفيش وقت احنا مش عارفين نقعد نتكلم مع بعض ومحدش شايف حد ده حتى هو بيقول لك يعني كل واحد يتاكد من مين اللي جنبه حذيفه ساعتها مسك ايد إيد اللي جنبه قال له من انت؟ قال له فلان ابن فلان خلاص اللي جنبي تمام. انا بقى ما حدش سال هو عدى جت معاه. ومن التزام سيدنا الحذيفه بن اليمان ان هو ضمن له الرجوع ولكنه قال لا تذعرهم علينا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا. ما تعملش حاجة سيدنا حذيفة وجد أبو سفيان واقف قدامه وكان يستطيع أن يقتله يقول فما منعني أن أقتل الرجل إلا أني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن لا تحدثن شيئا ما تعملش حاجة ما قلتلكش عليها هات الخبر وتعالى سبحان الله دلوقتي احنا بنقول أبو سفيان رضي الله عنه رضي الله عنه ورجع سيدنا حذيفة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فغطى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فأول ما وصلت التكتكة رجعت تاني بقى البرودة رهيبة فغطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له "إيه الخبر حصل كذا كذا كذا كذا قال له طب نام فخرج اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين وعسكرهم في أماكنهم فنام نام من نام وحرس من حرس فلما جاء الصبح نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناحية الأخرى من الخندق فما وجد رجلا واحدا صرف القوم بالكامل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ابتداء يعني بالرجوع طبعا بعد كده في بقى غزوة بني قريظة ولكن أمرهم ابتداء بالرجوع إلى بيوتهم ورجع إلى حذيفة فوجده نائما فأيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قم يا نومان وانتهت الغزوة يعني أرجو أن لم أكون اختصرتها بغير إخلال وهي بضع دقائق يعني يعني تكلمنا عن حكيناها في تلاف حاجة وثلاثين دقيقة ولكنها حقيقة كانت حاجة وعشرين يوم كل حدث له قيمة وله, وله ضغوطه وله آلامه وله أوجاعه وله اختباراته وله تربيته عشان خاطر كده خرج هذا الجيل ليس فقط سماعا للقرآن وسماعا لمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته ولكن كانت الأحداث تزكيه وحقيقة اختصار فوائد غزوة الأحزاب في مجلس واحد مهما طال يكاد يكون مستحيل ولكن فكرت في فكرة أن أرشق الفوائد رشقة رشقة وزي ما بيقول احنا بنقول في مصر كده اللي على راسه ايه بطحة احيانا في الشيء الخطأ فبرضو بنقول يعني أصابت قلبا يقظا فالفائدة ممكن تيجي تصيب القلب ليس من الشرط أن يكون لها تفصيل ولكن قد تدفع المرء إلى ما يصلحه ويصلح من حوله ولكن قبل أن أبدأ في رشق الفوائد حقيقة هي رشق عايز اتفق معاكم على قاعدة وجت في دماغي قاعدة تانية فهيبقوا قاعدتين القاعدة اللي أنا أصلا كنت عايز أن أنا أقولها لكم هي ألا تفكر في أحد وأنت تسمع الفائدة من أكتر الحاجات اللي بتصرف القلب عن ما يصلحه هو أن أنت تسمع الفائدة فتفكر في غيرك يعني بنتكلم عن الكاذب مثلا آه محمود الكذاب والمنافق آه هشام المنافق والحرامي آه عبد السميع الحرام وما اعرفش مين كذا اللي وانا ايه رضي الله عني وارضاني يا عم طب امال انت جاي ليه يعني يا جاي ليه ما ننشغل عن عن نفسي بالناس كان ابعد الناس عن الهدايه وانا عايز اقول لكم حاجه وانا اسف يعني انا هي ليه الناس ليه الشباب اكثر حماسا من الكبار إلا من رحم الله ده لما يكون متحمس يعني في واحد بطة في نفسه ده ما فيش كلام ليه سببين مهمين جدا أسباب كتيرة يعني بس على رأس الأسباب سببين الكبير مشاغله كثيرة الصغير مشاغله قليلة فيضع الصغير على رأس المشاغل نفسه أما الكبير فيضع في آخر المشاغل نفسه وهذا خطأ ولكنه يفعل ذلك وهذا الأمر يصل به الأمر رقم اثنين الأب أو الأم عادة من أول ما بيصحى لحد ما بينام هو بيفكر في مين في الشغل أولاد مشكلة أخته مشكلة الفلانة علانة فهو اعتاد ألا يجعل لنفسه نصيب في يومه ولكن اعتاد أن يجعل مهام مهامه في الناس تسيطر على يومه فلا ينشغل بنفسه لنفسه وبنفسه في يومه فيمر اليوم تلو اليوم تلو اليوم حتى مع الأسباب اللي ممكن توقظه أول ما يسمع الهداية وانا بقول لكم سر ما تقعوش فيه لما تكبروا اول ما يسمع الهدايا يقول لك ايه الواد ابني ربنا يهديه والله طب وانا ربنا ايه تمام حتى لما يسمع عيوب قل ما تجد قل ما تجد الا من رحم الله واسال الله عز وجل ان يجعلنا من هؤلاء ولكن في الجمله كثير من الناس ان هو يضع نفسه في اخر الاولويات يكون الأمر أشنع فأشنع إن كان المبتلى بهذا الطبع صغير أو شاب لأنه مفترض أنه ما يبقاش كده فده دلالة على غفلة القلب فنسأل الله عز وجل السلامة شغل بنفسك وكلهم آتيه يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فليغنيك الآن عملك ونفسك وصحيفتك فأرجو أن أنت تنتبه أن هذا الأمر لك لا لغيرك الأمر الثاني وهو ده اللي أنا قلت لكم أن أنا جه في دماغي أن أنا وهي مشكلة عامة عامة يعني عند غالب اللي بيحضر أي درس أو يسمع أي درس في المسجد أو على ال- في الإنترنت أو دورة أو إن كان يعني أنه يتعبد لله عز وجل بالسماع وهذا طيب جميل ولكن ماذا تقول في رجل أو امرأة مثلا كل يوم الصبح تنزل السوق تجيب خيار وطماطم ولحمة وفراخ وبهارات وملح وتحطهم في المطبخ وتقفل المطبخ تصحى تاني يوم تقوم رايحة جايبة كوسة وسبانخ وبطاطس أنت- أنا بط- واحد بطاطس هنا وكذا وكذا وتقوم حطهم في المطبخ وايه وما تقول في هذا هل تفعل هذا الأمر عاقلة ولا يفعله عاقل فلا نفعله نحن وبناء عليه إذا سمعت ما لا يغير فيك اسف إذا سمعت ما لا تغير أنت به نفسك فلا أضمن لك أنك قد سمعت خير سمعت خيرا تاني أنا غيرت الضمير عشان خاطر بس لأن قلت إيه إذا سمعت ما لا يغير فيك بعد كده قمت لا لا, لا لا لا أنا آسف يعني غلط إذا سمعت بإيه ما لا تغير أنت به لأن الناس فاكرة إن أنا هسمع بقى الكلمة ال- عارف ساعات مرة مرة موقف بحكيه دايما واحدة لقيتها بتكلمني في التليفون ست كبيرة شكلها من الفلاحين كده السلام عليكم قلت لها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قالت لي ده شيخ محمد الغليظ قلت لها أيوة يا حاج قالت لي طيب ابني ما بيصليش خد اهو معاك اهو يعني ايه ايه يا حبيبي صلي وامسح رقمي من عند ماما انا انا بقول كده إن- هي ست بسيطه طبعا ست نسال الله عز وجل ان يرضى عنا وعنها بس هي الفكره إيه؟ ان الناس ساعات بتبقى فاكره ان ايه ان في آه، زرار بتاع ال- ال- المحبس مثلا او انت عارفه تمام وهو مش عارفه فهو بيقول لك ايه آه، ال- قول لي قول لي الزرار فين انا عايز اتوب اللي هو من غير مجهود من غير وقت من غير مجاهده اه و- و- اه وكلوسلو اه تمام وبيطلب order وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا قول لي في ازاي يا بابا لا اخش عليك يقول لك ايه مش عارف اغض بصري قول لي اعمل ايه عشان اغض بصري ده هو اللي بيتعمل انت فاهم يعني غض بصري دي هو اللي بيتعمل فاهم انا مش عارف اغض بصري قول لي اعمل ايه عشان اغض بصري اعمل كده ما هو غض بصري دي هي اللي بتتعمل وبناء عليه فكره ان انت دايما فاكر ان انا هسمع الحاجه اللي هتقوم عارفين الافلام اللي بتتكلم بقى عن السحر وتقوم مره واحده كده في نجوم حو... لفت حواليك فانت تقوم متحول ويطلع لك آه، حاجه ما, ما فيش هيطلع لك حاجه انت هتبقى وانت قاعد كده هتبقى قاعد فان لم تقوم انت وتغير انت تغير نفسك انت وتجاهد نفسك انت وتفعل انت بما سمعت ما- مش هيحصل لك حاجه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره فرجائي واحنا بنسمع دلوقتي او انا بقول دلوقتي فائده ليس المقصود هو يلا بينا نحكي قصه نطلع عليها الفائده اطلاقا لكن دائما القصه بتكون عن فائده انا سمعتها عرفت اعمل بيها حاجه في حياتي بس كان احد مشايخنا الافاضل كان دايما يقول انا اعلم ان بعض الحضور كل كلمه هيقولها هقولها هو يعلمها ولكن قد أذكره بمفتاح يفتح به بابا لهدايته أو لعودته مرة أخرى فتعال بحثا عن المفتاح فقط وبالمناسبة ممكن يكون مفتاح أنت عارفه بس كل المواضيع يعني كل موضوع ان انت احيانا الناس اللي عندها ابواب كتير عارفه الموضوع ده ان انت ساعات بتمسك ميداليه قديمه تقول ده مفتاح ايه؟ مستهلك كنت بستخدمه بس من كتر ما انا ما بفتحش الباب ده نسيت هو بتاع ايه احيانا بيبقى بس فاضل لك ان انت تفتكره وما تفتكر تروح تفتح اعجابك بالامر لا يكفي فرقم واحد اشغل نفسك بنفسك اتنين غير نفسك ولا تنتظر ان يغيرك قول من اهم الفوائد من غزوه الاحزاب وابدا بها ان اجتماع اهل الشر على اهل الخير ليس بالامر الجديد ولا العجيب ولكن العجيب الا يجتمع اهل الخير على الخير او على اهل الشر ده العجيب يعني اجتماعهم علينا ده مش عجيب يعني بعض الناس يقول لك انا مش فاهم ازاي الدوله الفلانيه والدوله الفلانيه والدوله الفلانيه والدوله الفلانيه والدوله الفلانيه فاجتمع ده في ذاته مش عجيب هو الاعجب من ذلك ان نجتمع نحن على السكوت ده الع- ده عجيب يعني ده ده عجيب عجيب ان انت تبقى مش حاسس ان في مشكله ده عجيب عجيب ان تستنكر عدم اجتماع أهل الخير على الخير وأنت من غير المجتمعين أصلا ده عجيب عجيب أن تأنف من ضعف أهل الخير على الخير وأنا أصلا أحد الضعفاء على مستوى صغير جدا أنا متعجب من إيه؟ إذا كان أنا يعني ما استطعت أن أحمل هذه الحبة فكيف أتعجب ممن لم يستطع أن يحمل النخلة أنا ما استطعت أن أحمل الحبة أصلا فده العجيب ولكن هذه هي عادة الشيطان مع النفوس أن يشغلك بغيرك وترى عيب غيرك ولا ترى غي- عيب نفسك ويكون الإنسان هو مصدر الضعف أو على الأقل أحد مصادر الضعف لأن برضه مش هنختزل الضعف كله في شخص وإلا لا فما برضه يعني الكل مبتلى ولكن هنا يجمل بنا أن نقول آه، شغل بصلاح نفسك وبما تستطيعه واجمع عليه الناس انشغل بصلاح نفسك وبما تستطيعه واجمع عليه الناس فإذا كثر من ي... كثر من يفعل ذلك زاد الخير واقترب التمكين بإذن الله ولا تسترسل في التعجب من غيرك فهذه دلالة على الانشغال بالغير عن النفس فدي واحدة وبالمناسبة الأمر لا يأتي آه، بشخص ده طبيعي يعني. ولكن يعني لو بتبص في غزوة الأحزاب حتى نفسها لو تبص في الأدوار هتجد الفكرة لمن؟ فكرة الخندق لمن؟ لسلمان النزال لمن لعلي مثلا ال- ال- حماية الذراري والنساء كانت لمن لصفية مثلا الذي جاء بالخبر سعد بن معاذ وسعد بن عبادة الذي حفر الخندق هو مجموع الناس الذي حارب أو مجموع ال- ال- العشرة في أربعين ذراع الذي رشق بالنبل تمام هو عامة الثلاث آلاف فكل واحد له دور دور كل واحد له دور فلما اجتمع الناس على أدوارهم مر البلاء وجاء النصر أما لو كثر البطالون المهام لا تختفي المهام موجودة يعني انت اكيد لك دور مش تبقى عارف بس بس عايز اقول الحته دي مهمه يعني انت اكيد لك دور يعني على فكره في ناس يقول لك ايه طب واحنا نعمل ايه بص مفيش حد ملوش دور يعني الست الغلبانه اللي قاعده على الرصيف وحاطه قدامها طبق كبير حاطه فيه جبنه قريش بتبيعه على دي ليها دور قد يكون دورها ربع ساعه بالليل اللهم انصرهم وزلزلهم ممكن بس ده ايه دور في حد له دور في التوعيه دور في حد له دور في المقاطعه او الكل دور في حد له آه، دور في ان هو آه، آه، ينشر الوعي ده في مكان معين فلان وفلان وفلان مش هيعرف يدخلوه بس فلان هيعرف يدخله بحكم ان هو آه، عضو في ال- ف- دور تمام فكل واحد له دور قد يكون الدور ان انا اقوي واحد ضعيف ان هو ياخد دوره دور قد يكون الدور ان انا استعد كنا لسه بنقول في فضفضه الاحد اللي ارجو ان انتوا تنتبهوا ليها ان الزمن على الناس ينقسم ما بين زمن استعداد وزمن تمكين تمام زمن استعداد وزمن تمكين او زمن استعمال تمام او توظيف فلو انا دلوقتي النهارده مفيش دور واضح بالنسبه لي مفعل قوي وارد ولا مش وارد طبيعي ما هو دي كده هي الازمان كده واحد واحد كده يبقى ساعتها افهم ان الوقت اللي انا فيه ده هو وقت الايه الاستعداد يوشك ان ياتي الوقت وياتي وقت الايه ان ياتي وقت التوظيف و... و... والتكليف فساعتها مش هنقول ايه يا جماعه بقى احنا هنستنى هنعمل فريزنج للعالم لمده سنتين عبال ما تكونوا مستعدين لا ساعتها اللي جاهز هيشيل فلو مجموع الناس اللي جاهزه تشيل الانتصار والرايه ترفع هتشال انما لو مجموعهم كانوا وقت الزرع بطلين هيجي الوقت ده ايه ويمر بسرعه جدا جدا جدا ويختفي التمكين فتره طويله ثانيه ويكون ده وقت ايه الاستعمال ال- ال- الاستعداد تاني والزراعه تاني وتلك الايام نداولها بين الناس بس ببساطه شديده فلو واحد وقفك كده في الشارع وقال لك قف انت بتعمل ايه لو انا ما عنديش اجابه فانا واحد من اتنين اما ان انا بستعد وانا مش عارف فكاني منشغل ببعض الخير وانا لا اعيه وده مش ح- مش حلو يعني هو أنا ساعتها هنقول ايه نحسبه على خير ولكن ليس من اهل الحكمه وليس من اهل الفكر وليس من لن يكون عضو مؤثر او ان انا في الاخر اساله انت بتعمل ايه يقول لي ولا حاجه ولا حاجه وفي بقى اللي هو يقوم يرميها في حجرك بقى نعمل ايه انت اللي بتقول لي نعمل ايه انا اللي بقول لك انت بتاع وين ما اعرفش ايه وين انتوا لازم يا عم في ايه مش عم اسف يا ويلي يا ويلي يا ويلي فقره الايه والولا هو انا ما كنتش قصدي ان انت بتعمل ايه انا مش بغلس عليك انا بس عايز افكرك انت بتعمل ايه بتعمل حاجه لان بعض الناس هو لا يحب ان هو يكلف تكليف الزراعه اصلا ممكن اقول ان ده شيء شائع عامة الناس إلا من رحم الله ما يحبش يزرع كان في هفة مش عارف الهفة دي لسه موجودة ولا لا بصراحة مش عايز أقول إن أنا حكيم قوي بقى وعارف ومتابع و... كان في هفة كده في وقت من الأوقات اللي إيه آه بتاع نوعين من الفيديوهات اللي على الإنترنت دين وتنمية بشرية بغض النظر مفيش حاجة اسمها تنمية بشرية أصلا تمام بس هي التنمية دي ودين فكنت وانا معروف ان انا انا رايي في الموضوع ده معروف دايما بقوله يعني وبيزعل نسبيا فكنت بقول ب- ب- بشوف ناس كتير كتير يقول لك ايه آه، انا بقالي اكتر من ثلاث شهور بنزل حاجات ومفيش حاجات آه، حصلت وما فيش ثلاث شهور ده كتير قوي ثلاث شهور ده كتير ثلاث شهور ده يكون الجنين لسه ما تحددش في بطن مامته بس انت عايز تكون نورت في ثلاث شهور ده ولا سنه بس الناس بقت متعوده على ال fast food في حياتها فعايزين fast goals و fast كل حاجه بقت fast قوي قوي زياده عن اللزوم ده حتى في الادويه والله بقى كل حاجه عايز بسرعه بسرعه بسرعه النجاح بسرعه وانا دايما اقول حتى الناس بقت حتى ايه بقى عندها فكره ال entrepreneur بقت مسيطره على الشباب لدرجه ان بقى ده موجود في الدين انا عايز ابقى entrepreneur في الدعوه في الدين بعمل ال- ال- المنهج جديد ودي كارثه الشاهد ان مفيش انسان ملوش دور بس الفكره ان هو يعرف دوره وينشغل به وقت الاستعداد فإذا جاء وقت التمكين ووقت الاستعمال ووقت التوظيف كل منا من المستعدين فقط سيحملون أدوارهم هنا تحمل الراية غير كده فلا تتعد- تتعجب من اجتماعهم على أهل الخير ثاني شيء هناك أفكار جديدة حقيقة هي مخارج لأزمات كثيرة فلا تحرم نفسك من التفكير فيها آه، أحيانا بيبقى بجد مطلوب منك إن أنت تقعد تفكر أنا بحس إن إحنا بصوا أنا أنا معلش هبقى صريح ش- شوية آه، آه، الناس برضو أغلبنا متعود إن هي تجيله جاهزة هي عايز جاهزة آه، الناس اتعودت على ده على فكرة هي بتبقى ثقافة الناس اللي سافرت بره عارفه مثلا ان ثقافه الدليفري عندنا في مصر دي ثقافه يعني مش مجرد انت بتطلب دليفري هي ثقافه تمام انما آه، مثلا في امريكا هل كل حاجه في الحياه دليفري ولا نصها ولا ربعها ولا عشرها تمام مثلا ففي حاجات بتبقى ثقافه بس في عندهم حاجات تانية بقى تمام ثقافه مش عندنا ثقافه فهي ما بتبقاش سلوك مجرد سلوك مجرد ولكنها احيانا بتصل, بتصل الى حد الثقافه كانها فلسفه حياه ليس بكثير من الناس من يجلس مع نفسه ويستثمر في نفسه بوقت ان هو يبحث عن مخرج يبحث عن فكره جديده يعني خليني اضرب مثال بسيط زي شيء على فكره هي مج... وهي شيء عام يعني انا لو عندي فتنه معينه في حياتي ذنب معين انا لا استطيع ان اتوب منه او بتوب منه وبرجع له كتير اليس من الوارد ان تكون هناك فكره جديده ما عملتهاش قبل كده لو عملتها اتوب وما ارجعش تاني وارد على فكره وارد بجد يعني مشكلة إن أنا مش عارف أستمر على حفظ القرآن. أليس لو جلست مع نفسي شوية وقعدت أفكر مش ممكن لو دخلت عنصر أو عنصرين في حياتي زيادة أو نقصتهم أو شلت حاجة مكان حاجة أو رتبت حاجة أو حفرت هنا خندق أكمل في حفظ القرآن وأختمه؟ يعني وارد ولا مش وارد؟ وارد، أحيانا هي بتبقى أنت محتاج الفكرة بس هي الفكرة تيجي من هنا لو انتهى ولكن دايما او غالب الناس هو مش متصور ان ده ممكن يكون حاصل وساعات بعض الشباب اسال الله عز وجل أن يحفظ جميع الناس امين ولكن بيبقى عنده نوع من انواع التفكير في البركه والتدبير بطريقه تتنافى مع البركه والتدبير فاهمين يعني الإمام الغزالي في مختصر منهاج القاصدين مثلا عشان ابطل ان الكتاب ده الكتاب ده مين معانا في المدرسه هنا؟ حد معانا في المدرسه؟ واحد اثنين حلو جميل ثلاثة أربعة خمسة اللهم بارك ما شاء الله الإمام الغزالي أنت معانا ما كملت معانا الربع الآخره هيبقى هت- هتتعاقب كملت حلو الإمام الغزالي في آخر الربع الأول كان بيتكلم عن إيه؟ قيام الليل صح؟ آخر حاجة ربع العبادات في مخ... آه، مختصر منهاج القاصدين ده لابن قدامة هو أصلا من منهاج القاصدين لابن الجوزي هو أصلا من إحياء علوم الدين للغزالي فهو الأصل الغزالي فأنا ساعات أرجع أقول للغزالي يعني لأن الأصل تقسيمة الغزالي الشاهد في الربع الأول من هذا الكتاب الكتاب ده مفترض أن هو بيبني حقيقة ده بجد بقى هو بيبني إنسان مسلم رباني وما وجدت فعلا أعظم وأكمل وأتم من هذا المنهج ده منهج ده مش كتاب ده منهج يعني ده مش مجرد كتاب الله قريته ده منهج أعيش بيه واضح؟ فالربع الأول هو ربع العبادات بدأ من أول العلم طهارة الصلاة الصيام الزكاة الحج والعمرة قراءة القرآن الذكر الدعاء بيقول لك كل عبادة ايه وتعملها ازاي اسرارها ايه تستحضرها ازاي تأثيرها ادبها مهم بعد ما خلص قال لك تعالى اقول لك التقسيمة تبقى ازاي هي دي بقى الحتة التقسيمة تبقى ازاي يعني ايه التقسيمة تبقى ازاي قال لك تعالى اقول لك ايه العبادات بتاعت الصبح وايه العبادات بتاعت بالليل فقال لك الصبح والله في اوراد نهاريه تتقسم اليوم على واحد اتنين تلاته اربعه خمسه و- ده, ده النهار وده الليل خلصنا اه بس النظام ده ينفع كل الناس ما ينفعش انا بوديك بس الشاسيه العام كده لكل حاجه تعالى بقى اقول لك اختلاف الاوراد باختلاف احوال الناس طب لو ده تاجر طب ولو ده عابد طب لو ده متعلم طب ده معلم طب ده دي ست بيت طب ده لو والي ده قاضي ده يقول كذا لو كذا لو كذا ينظم كذا لو كذا. في الاخر خالص اتكلم عن قيام الليل ابتدى يحط انظمه لقيام الليل انا كنت بقى دايما اقول للناس ايه هو يعني ايه انظمه لقيام الليل اسال اي حد اخبارك مع قيام الليل ايه كثير من الناس هيقول لك مقصر طيب بقالك قد ايه خمس سنين عشر سنين عشرين سنه لو واحد بقاله عشرين سنه او عشر سنين هو انا محتاج قد ايه عشان ابقى مواظب على قيام الليل يعني هل محتاج عشر سنين اكيد لا خمس سنين اكيد لا ثلاث سنين طيب أ- اكيد لا برضه على فكره هو انا مش محتاج كل ده بس هي احيانا المشكله ان انا ما عنديش تصور للموضوع هو بيتعمل ازاي فيجي يقوم هو حاطط لك في الكتاب مثلا افكار انت نظامك ايه تعال نقسم الليل تمام في ناس بتقوم الليل كله نص تلته خمسه او سدسه وبالشكل الفلاني ياكل معاك الكلام ده لا والله يا حاج ما ما ينفعش معاك طيب تعالى ده نظام يعني تقسيم الليل تعالى بقى انت نظمت انت مش عايز انت عايز شكلك عايز تنام كويس طب انا هقول لك ن- نظامين عشان تنام كويس فتنام كويس كذا وبعد كده تقوم كذا او تنام كويس كذا وبتقوم كذا تمام ولا مش تمام لا والله اصل انا بنام بالليل عايز كويس وعندي شيفت ليلي فانا شغال بالليل هلا هقول لك نظام تاني تمام نظام الاعداد بس وهتمشي بيه بالطريقه ال- ال- الفلانيه اللي يخلص ال- الكتاب او يخلص القسم ده وهو قاعد بيفكر طب ما هو ممكن يعني هو اقترح عليا اقتراح انا استطيع ان انا انظمه دي فكره لو انا التزمت بيها هقوم ليل كل يوم في ال 20 سنه اللي انا كنت مش عارف اقوم فيها قيا- قيام ليل دي انا هبقى كان زماني بقالي 20 سنه بقوم ليل 20 سنه بقوم ليل يعني كنت ابقى في حته تانية خالص انما الفكره كلها فين؟ ان مفيش فكره. فلا تحرم نفسك من هذا الامر. اقعد فكر ازاي ابقى كذا؟ ازاي احل كذا؟ هو انا ليه الدنيا اكله قلبي قوي كذا؟ هو انا ليه مش فارق معايا اللي بيحصل هناك؟ يعني هل انا فارق معايا ولا مش فارق معايا؟ ولا كان فارق معايا ودلوقتي مش فارق هو انا هو انا بعمل حاجه ولا ما بعملش مع ح- حاجه ايه الحكايه وبالمناسبه ناس كتير تقعد تقول لك ايوه صح ويطلع بقى يقول لك ايه انا عايز بقى فكره بره الصندوق مش دايما على فكره يعني احيانا بيبقى الصندوق مليان افكار انت طالع بره ليه تعالى جوه معانا احنا قاعدين جوه الصندوق ولسه ما خلصناش الافكار اللي فيه تمام عادي جدا الفكره بتاعتك اللي توصلك ممكن تكون في قعر الصندوق اصلا ف ف فكر عادي ولكن فكر كيف تصلح نفسك اجعل هذا الامر له اهميه واجعل له آلية واجعل لهذه الآلية عزم وحزم اجعل له أهمية واجعل له آلية واجعل لهذه الآلية عزم تتحرك به وحزم لا تترك الأمر به هنا تصل ثانيا ثالثا ودي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة صغيرة بس ننبه عليها يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع فكرة الخندق أعجبته؟ صح؟ أعجبته ماذا فعل؟ أمر بحفره شكرا خلصت الفائدة على فكرة يعني إعجابك بالشيء لا يكفي فكرة إن أنت أنا دايما أقول ماشي. تلاقي الشباب أو الكبار أو أيا كان يعني مشير كده للولد الصغنطوط البنت الماليزية القمر ال- عينيها عاملة كده وبتاع و... ومحجبة صغنطوطة كده بنت زي القمر تمام وت... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و- صح تمام وتقوم آه، ويقول لك ايه آم، آه، بنت عمرها خمس سنوات حافظه عشر اجزاء وبتاع اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله هنعمل شير وابعت ما اعرفش ايه حلو جدا سؤالي هذا الاعجاب جميل والله ربنا يبارك بس انا اسف ابن سيادتك اخباره ايه حضرتك اخبارك ايه بس يقول لك اللهم بارك شوف شوف الواد حافظ القران ازاي شوف ال ال ال شوف اللي معرفش ايه ساعات واحنا في في في Cairo Festival ولا في اي مول تلاقي الش- ال- عارف الافريقي الطويل ولابس الطاقيه ولابس القميص وجنبه مراته لابسه حجاب شرعي سليم ومعاه اربع خمس اطفال البنات مختمرات والولاد لابسين ق- وتلاقي بعد كده واحد روسي معدي بيعلي عليه تمام جا- ف- جا- و- وانت تقوم معدي وتقوم باصص للي جنبك تقول له سبحان الله الاجانب ومن غير المسلمين لما بيسلموا بيبقوا ماسكين في التدين كده تسقيفه بقى يا جماعه عشان خاطر ال- اه احنا طب واحنا اخبارنا ايه يا فندم؟ هو احنا جايين نشجع؟ يعني احنا احنا جايين نشجع؟ طب انت لابس تيشيرت يعني اقوم اعمل كده وانت تقوم بعدي كده عامل كده ونقوم عاملين موجه يعني يعني ده ده, ده دورنا كمسلمين مش حد هيسقف لي انتوا فاهمين قصدي ايه؟ فاعجابك لا يكفي نقطة قوم قوم لانك بكل بساطة حين تموت لن ينسب لك الا ما فعلت لا دنيا ولا اخرة يعني لن يحمدك الناس على اعجاباتك حلو وبعد كده لما تمسك الصحيفة بتاعتك يوم القيامة في عنوان صريح ربنا سبحانه وتعالى قاله لك في القرآن وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم ها يجزاه هو بس سعيه مفيش حاجة تانية الجزاء الأوفى بس فقصة جملة في قصة الخندق فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله سلمان وأمر بحفر الخندق بس عدناش بقى إن هو شفت الخندق دي فكرة جميلة جدا ايه ده دي فكرة جميلة جدا ايه ده دي فكرة جميلة جدا ايوه حفروه وجعلوا هذا الحفر آلية هنحفر فين في المكان الفلاني هنجزأه كل 40 ذراع 10 يلا كله يشتغل خطة اتعملت عزم وحزم غير كده لن تصل إلى شيء أربعة طريق النصر والإنجاز محفوف بالمخاطر هو ده شكله كده هو هو عامل كده يعني على فكرة في أي حاجة يعني عارف لو واحد قرر ان هو مثلا يعمل اي حاجه مش عايز اقول حاجات غلط عشان احنا في يعني فاهم بس لو ح- لو قرر ان هو يعمل حاجات غلط ويبقى بقى ناجح وعظيم في الشيء الغلط ده حلو ده محفوف بالمخاطر طب قرر بقى ان هو يبقى صح برضه محفوف بالمخاطر هي سنه كونيه في الانجاز وال- وبالذات لما يكون بالذات لما يكون شيء له علاقه بالصلاح قال ورقه ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الامر خالص ما جاء احد بالذي جئت به الا عودي يا ليتني كنت فيها جزعا يوم يخرجك قومك النبي صلى الله عليه وسلم لسه في الاول مش عارف قال ومخرجيهم انا عملت حاجه تمام؟ تمام هو مخرج هم قال نعم ما جاء أحد بالذي جئت به إلا عودي هي دي الط- هي هي هي شكلها كده عشان خاطر كده بالمناسبة يعني و- وده شيء بقى طبيعي يعني لما حد يجي يقول لك انا التزمت والناس اللي حواليا رافضين رافضين التزامي ده شيء مستغرب عادي هو بيبقى مستغرب بس ده عادي بل بالعكس السلف كانوا يخافون من ضعف الهمم أو من زيغ القلوب بعلامات أحد هذه العلامات إن مفيش آه، آه، مخاطر موجودة أو مفيش اختبارات عشان كده لما يجي يقول لما مثلا آه، يعني كان أحدهم كان يقول هذا الرجل لا عدو له قال لقد سببت الرجل هذا الرجل لا عدو له قال سببت يعني هي مسبة رجل لا ينصر الخير الرجل لا عدو له يستحيل يكون ينصر الخير يستحيل على الاقل الرجل هيكون مداهن دي مش دعوه اللي يلا بينا يكون عندنا اعداء لان برضو في ناس عايشه في ال في ال في ال يعني ال- في, في الجو ده يعني ويقول لك بص إيه، انا وانا مش فارق معايا مقطع بطاقتي قافله ال- الكلاب تعوي والايه والقافلة تسير اقسم بالله لا في لا قافلة ولا كلاب ولا حد عارفك ولا انت بتعمل حاجة اصلا وانت كل الموضوع انت شحنت بعشرة و- و- وبتطلعهم علينا وما- يعني من اولها لاخرها يعني ففي حد بيبقى واهم نفسه ان هو ايه لا ماشي بالقافلة و- وقاعد بقى ويلا يا ابني على القافلة وبتاع و... لا بس لو بجد واحد معاه قافلة ايه اللي هيحصل؟ لا الكتاب الكلاب هتعوي هتع... لازم هتعوي ملهاش حل ومش بس الكلاب يعني هتيجي حاجات كده اكتر من كده بكتير بس دي طبيعه الطريق وبناء عليه لو قررت ان انت تحفظ القران لو قررت ان انت تخدم بحاجه لو قررت ان انت تروح في قافله طبيه في مكان من لو قررت ان انت تروح قافله طبيه في غزه مش هتلاقي بقى الناس حبيب قلبي انت جاي من مصر وربنا يا رب يبارك لك وبتاع وتسقيفه للراجل اللي جاي لنا عشان ينصر الاسلام لا لا انت وانت ماشي كده ممكن تلاقي نفسك اتقسمت نصين عادي والله ولا عليك واحد بس دخلت الجنه ان شاء الله ومش ده المطلوب يعني تمام ولكن المطلوب ان انت تكون ايه عارف ان انت عشان تنجز شيء لازم تبقى عارف ان انت ستصاب وتصاب وتصاب وتصاب وتصاب فان قررت الا تصاب فلن تنجز اي شيء دي سنه كونيه ايضا بالبركه حقيقه تحصل المعجزات الكثيره وهذا حدث من دعوة جابر بن عبد الله للطعام بركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الطاعة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام هي التي جعلت هذا الطعام اللي يكفي خمس أو ست أفراد إن هو يكفي ألف فكن حريصا على أسباب البركة وهي لا تأتي إلا من الله عز وجل يبارك الله عز وجل فيك بالمناسبة دي حاجة ليس كلام الناس يقول لك يا- حتى لما يحبوا التريقه ولا حد يقول لك ده انت بركتنا تريقه رغم ان بركتنا ده ننصر به بركتنا ده نفعل الاشياء التي لا نستطيع ان نفعلها به وبالمناسبه الاستهزاء والاستخفاف بهذه الاشياء احد اسباب الحرمان منها فمهم ان انت تعرف تتكلم صح بالذات وانت بتتكلم في الدين وما تقولش الكلمه فتبتلى بها لا يا رب يبارك يا رب يبارك فعلا ويا رب يبارك في الجهد يعني قالت انا دا دايما اقولها لسه حتى هي لو بتاع شفتوا في الغزه شفتوا الولد اللي خد اسير على الموتوسيكل انا عايز اقابله انا عايز اقابله ونختم يعني ايه اجيب اسير اخطفه واركبه الموتوسيكل واقول له سوق الموتوسيكل يعني ايه يعني ايه ده انا اعرف الاسير ده تاخده كده وتجري بيه وتخبطه بحاجه بتاع انما تركبه موتوسيكل وتقول له سوقه يلا بره انت مخطوف يلا انا اسرك دلوقتي ويسوقه في ايه اقنعه ازاي ده وكمان في حته في واحد جاب واحد تاني دول ثلاثة على الموتوسيكل خ... يعني جايب اتنين أسرة يعني أنا قبضت عليكم يعني أنا دخلت قتلت وجبت اتنين أسرة وجبتهم للموتوسيكل وركبتهم وركبت وراء ورا يعني إيه إيه المشهد ده؟ لا دي بركة ربنا ده, ما- ده ده شيء غريب جدا لا ده شيء والله يبقى مش منطقي لا دي نكتة احنا بنضحك فا- فاحنا يا ريت نقابله بصراحة في حاجات كده ببركة ربنا أي أم دلوقتي بتسمعني هي عارفة إن ابنها يوم ما يخلص المنهج كله مذاكرة قبل الامتحان لا دي بركة ربنا الواد مستواه أصلا ما- يعني أنت فاهمة كويس صح؟ أو أنت ما تخيل تخيل يعني حزام الحزام ده كده تخيلوا خلص مذاكرة قبل ال... كل ال... كل مذاكرة بتاعتك داخل الامتحان خ... حالل بوكلتاتك وعامل كل حاجة ه- ده حاصل يعني ده دي بركة ربنا ودعاء الوالدين طبعا بجد بقى بالثق بال... بالبركة تحدث فعلا معجزات تحدث فعلا معجزات وكثير من الناس يعرف ذلك بعد إنجازات معينة هو يعلم أنه إمكانياته أقل وهو حتى لما كا- جاي يحكي قصة الإنجاز مش عارف ينسبها لنفسه لأن إمكانياته أقل فيحكي لك ويقول لك والله وبتدبير ربنا وتقدير ربنا وبركة ربنا وكرم ربنا و و و و أنت أحيانا تبص له ما هو عمل إنجاز كبير حقق حاجة على فكرة ديني أو دنيوي أيا كان فتظن ان هو ايه متواضع جدا شوف لا هو صادق هو بجد كرم ربنا ففعلا بالبركه تحدث المعجزات لذلك كن مع الله عز وجل فان البركه منه امر اخر الثقه في وعد الله عز وجل بالنصر من الاحاديث الغريبه اللي موجوده في غزوه الاحزاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر القوم بالذات بعد خبر بني قريظه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا مين اللي واقف بره؟ قريش منهم الأحزاب ومنهم إيه؟ قريش وهو واقف صلى الله عليه وسلم مع صحابه يقول لهم إيه؟ وهطوف بالبيت وقريش واقفين عايزين يقتلوه بره قال وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة ولا يهلكن الله كسرى وقيصر ولا تنفقن كنوزه كنوزهما في سبيل الله عز وجل بص كم حاجة يعني سيفرج عنهم ويهزموا ونروح نعمل عمره وناخد مفاتيح الكعبة ومش بس كده وكسرى وقيصر, وقيصر هننتصر عليهم وفلوسهم والكنوز بتاعتهم هنصرفها في سبيل الله كل ده والصحابة كانوا بيقولوا إن كنا لا نأمن أن نذهب إلى الخلاء أنا مش عارف أروح أخش الحمام وشغلوهم عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة شغلهم الله مش عارفين يروحوا يصلوا مش عارفين يخشوا الحمام وفي الموقف ده بيقول لهم احنا كذا وكذا وكذا فلما تيجي تبقى تقرا هذه الاحاديث قول الله عز وجل كتب الله لاغلبن انا ورسلي اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم لينصرن الله عز وجل هذا الدين واهل الاسلام حتى يتفاخر القوم انهم قابلوا مسلم زي ما احنا كده بنقعد نتكلم عن بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا وبلد كذا وبلد كذا ده سيحدث لنا يقينا يقينا في الدنيا وفي الآخرة جنة ونار هذه الثقة لازم تكون موجودة كل موضوع ان انت ولدت في حقبة الحقبة دي ممكن يكون فيها السهم نازل ليس عليك في هذا الوقت إلا أن تعد نفسك لتسلم للجيل الذي يليك ايه اللي هيحصل ما عنديش فكره بس انا ساعد نفسي اخد باسباب النصر وانا متيقن ان اللي بعد كده ايه نصر وتمكين كتب الله كتب كتب الموضوع انتهى لاغلبن انا ورسلي الموضوع انتهى وهذا يجعل الانسان يشعر بالعزه ولو كان مستضعفا سبحان الله الله عز وجل يقول ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لما شافوا الإيه؟ الأحزاب ازدادوا إيمان سبحان الله أيضا من الفوائد ليس من العجب وجود المخذلين والمتخاذلين ولكن العجب إلا تشك أن تكون منهم حقيقي ليس من العجب وجود المخذلين والمتخاذلين العجب ان انت مش فكرتش لحظة هو انا من دول ولا مش من دول فرجاء فكر دايما كنت اقعد اسال نفسي هل المنافقين وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين ان هم منافقين يعني كانوا عارفين هل ضعاف الايمان كانوا عارفين ان هم ضعاف الايمان في ناس كانت عارفه بس في ناس ما كانتش عارفه في ناس ما كانتش عارفه في ناس بتضحك على نفسها تكذب على نفسها كذب شديد يعني وهذا الكذب قد يستمر إلى حتى يوم القيامة الله عز وجل يقول إيه ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين واقفين قدام ربنا يوم القيامة ماشي بيقولوا ايه والله يا رب اقسم بالله ما كنت مشرك ربنا في الآية اللي بعدها بيقول ايه انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هو مش بيكذب على ربنا ده هو بيقسم بربنا يعني هو ربنا بيقول له انت مشرك قال له ايه والله انا مش مشرك والله ربنا ما كنا مشركين ليه هو مش عارف نفسه انظر كيف كذبوا على انفسهم فهو سبب الضعف ما بيكونش عامل حسابه ان هو سبب الضعف بس هو مش عامل حسابه اصلا فبيفاجئ بده تحاسب نفسك واعرف مكانك من أهم الفوائد التسلل دائما يأتي من أضعف النقاط فاكرين المجموعة اللي عدت جوه جوه المدينة جت منين من الحتة اللي وقت الحفر ما اتحفرتش صح كانت نقطة ضعف عدوا منها فاللي بيعد إعداد نصف إعداد هو اللي بيكون وقت سلب التمكين سبب السلب رغم انه كان فاكر نفسه ايه ان هو سبب من اسباب التمكين لا ده انت بضعفك بقيت سبب السلب فكن من المحسنين فالله يحب المحسنين من الفوائد ايضا على القاده الا يبثوا الذعر في نفوس الناس وتحملوا الهم وحدهم ويعانوا الاصلاح أقصد بالقادة من قاد إصلاح نفسه أو قاد إصلاح أي شيء سامحوني في اللي أنا هقوله دلوقتي في ناس دلوقتي بيكون عندها إدمان للتليفون يقعد يشوف إيه ده بيتقتل وده بيتضرب وده بينفجر وده بيموت وده بيتقطع وده في المستشفى بيعمل وده بيكذا وده بيكذا وده بيكذا هو ده جهده ده بعد فترة بيجي له تسمم نفسي على فكرة والتعاطف بتاعه بيبقى شبه مش موجود لو ده مفيد قول لي يعني ايه مفيد على فكرة ما بقولش ما تعملش كده ما تشوفش انت لازم تشوف عشان تعرف الواقع بس هشوف قد ايه واما اشوف هعمل ايه لان بعد فترة انت بتوصل لمرحلة ان انت ايه خلاص جاك تسمم انت عادي تمام والعادي دي مش بس مش بتتأثر لا عادي دي يعني ده دورنا احنا دورنا ايه يا جماعة بنموت وبنتذبح وبنتضرب شفت اللي ضايقك شفته قوم يعني لو شفت حاجة ضايقتك ما قمتش انا أس... يعني انا اسف مش فاكر الشافعي ولا ابن القيم اللي قال الكلام ده قال لك من استغضب فلم يغضب فهو حمار انا اسف والله مش, ع... مش عندنا دم اه نرفزك اه قمت عملت حاجة لو قمت عملت حاجة شوف تاني قمت عملت حاجة وشوف تالت طول ما انت بتستغضب فبتاخد قرار وبتعمل حاجة وده بيحمسك وبيثبتك أكتر اعمل إنما قاعد دورك فقرة ال- الولولة لا ده ده تسمم ده تسمم فوقت المشاكل حتى لو جالك الأخبار بالخيانات والضعف والاستضعاف شفت النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قال لهم شاوروا لي بس أعرف وقام بشر الناس عرفت؟ قوم اعمل حاجة إنما هنفضل نتكلم في الهم الهم بيجيب هم من أهم الفوائد أيضا وقت الضرورة يقي القوم أيقظهم صفية مش شغلتها قتال بس في ناس جاية علينا دلوقتي نسكت هنقوم نشيل حتى اللي مش علينا عارف بالظبط كده واحد ماشي في الشارع لقى طفل صغير واقف وتايه ومش عارف وبيعيط وبتاع هل تسيبه وتمشي ولا تروح تسأله ايه يا حبيبي ايه قال لك أنا كنت مع بابا انا لسه الموقف ده حاصل من كام يوم وبتاع ايه يا حبيبي في ايه وبتاع قال لك كنا بنلعب استغمايه هنا في الجنينه فلفينا حوالين العماير فمش فاكر بقى رحت فين فهم كانوا في عماره هنا وبتاع معاك رقم بابا اه حافظه طب كلم بابا بابا فين انت كده خلاص وصل تمام ده موقف ده شهم قوي يعني موقف مفترض ان هو موقف ايه طبيعي على فكره ما هو طفل صح طبيعي ما فيهوش يعني مش عميق قوي يعني تمام طب لو واحد عدى كده ايه يا حبيبي انت تايه اه بكره توصل بكره لسه لعبت استغميه اه لقيت ال لا ب- لف تاني وهتلاقيه اصل احنا حضر... انت لسه صغير يعني أه- يعني لفيت يعني يوم اتنين تلاتة سنة سنتين يعني مستحيل تفضل تايه لحد ما تكبر اكيد هتوصل ده كلام كوميدي تمام وت- و- وتركه قلة أصل يعني خلينا نكون واقعيين يعني نسمي الأشياء بأسمائها تركه قلة أصل فأنت شايف إن إحنا في حالة استضعاف قوم اعمل اللي عليك بل أحيانا مطلوب منك تعمل حاجات مش عليك على الراجل ده بس الراجل ده ما عملهاش فأنا أعملها وإلا وجودنا لازمته إيه؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم من الفوائد أيضا نعيم نعيم وحكمة الرجال وجود الفكرة وخليني أقول لكم إن فكرة نعيم دي أستطيع أن أقول عليها خندق رقم اثنين خندق رقم واحد اتحفر على في شمال المدينة خندق رقم اثنين كان اللي عمله نعيم لما لفهم كلهم في قرطاس و... اه ده خندقهم هم خن- هم آخر الفوائد الله يعمل لنصرة أهل الحق فاطمئن مين ال... الذي جاء بسلمان من فارس إلى المدينة الله فكان دوره أنه يقول فكرة الخندق مين اللي هدى نعيم الله من الذي أرسل الريح النصر بين الثلاثة فكرة سلمان هداية نعيم ال ال الريح اللي جت دمرت كل حاجة فلما ربنا يخبرك أنك يا أهل الحق يا أهل الإسلام ستمكن وتنتصر ده حاصل اطمئن امتى ما تطمئنش او امتى لا تشعر بالاطمئنان حالتين حين يقل ايمانك بكلام الله عز وجل لن تطمئن ولو اخبرك الله هذه الاولى الثانيه حين لا يكون الله عز وجل هو محور حياتك بصوا يا جماعه انا اسف على الكلمه دي بقى بالذات متن حياتك انت اللي بتحدده يعني انا راجل متن حياتي مثلا آه، الشغل والفلوس والبزنس وفي حته كده حلوه كده يعني جميله لازم تكون موجوده اللي هي الدين ده حياتي او انا حياتي آه، آم، الشهره والانجاز والمعرفش ايه وبتاع وفي حته كده بس آه، كذا او انا آه، الشهوات البنات وال... والبنات نغير وبنات وتجيب ستات يعني تمام ف... وشويه حاجات تمام وممكن يكون حاجه تانية خالص كل واحد بيخ- بيختار يقول والله انا انا ده محور حياتي محور حياتك هو اللي بيدور عليك كل اهداف حياتك ولازم يكون معاك حاجات تانية اللي بيتقال دلوقتي مثلا ممكن حد يبقى قاعد والله مش قصدي بس القصة حلوة والكلام جميل بس طولنا انجز بقى يعني خلص خلصنا بقى ما تقرفناش يعني مش قصدي يعني بس يعني حاول ان انت يعني يعني انت بتاع يعني ومش النصر وبتاع وبتاع إيه- انت ليه مجعلص يعني كبرت المواضيع قوي وبتاع على فكرة هو الفكرة كلها بتكون فين؟ هو ايه محور حياتك؟ يعني في واحد محور حياته شيء معين ف الألفاظ العظيمة والأوصاف الكريمة دايما بيوجهها ناحية الحتة دي أي شيء تاني بيكون من الصغائر في حياته زي بالظبط كده واحد جاي يكلمك في حاجة هي بالنسبة لك شيء تافه جدا وبيقول لك وانا عملت انجاز ان انا عديت والله والله بتوفيق ربنا وبكرم ربنا وبجهد جهد جهد والله ما كنت بنام و و و و ده انا كنت بذاكر لها والله وبتاع اللعبه بقى اللي اسمها دي انا عديت المرحله الثامنه هو ده ما- انا اسف هو ده ما بيحصلش؟ بيحصل ده ده في كاس عالم دلوقتي في جيم على فكرة وتلاقيه داخل وكاميرات ويقول لك ده فلان الفلاني ده ده- ده ايه انا انا ب- ببص بقى هو ده ايه وقام داخل قعد على الكرسي اللهم صل على النبي مسك ال joystick يا نهار ابيض ايه ده؟ ايه الواد ده؟ شفت ماسك ال joystick دي؟ ده عمل ايه ده؟ ده إيه- ده, ده ايه الرهبنه دي؟ وبعد كده ايه؟ بطل العالم في ال- في اللعبه ايه كام 10 مليون دولار بطل العالم في لعبه خد 10 ليه خد 10 مليون دولار ولا ده زرار ولا دي مش 10 مليون و- ولا انا ولا انا ولا انا نايم؟ اكيد في حد هيصحيني اكيد في حد هيصحيني دلوقتي حالا تمام في حد هيقول لك ايه في شاب هيمسك كده او حد يقول لك ايه ده إحنا ضيعنا حياتنا اقسم بالله زي الناس اللي كانت بتبص على بتوع المهرجانات تمام يقول لك انا ضيعت حياتي هو انت بجد عندك سعادة تبقى كده وتاخد الفلوس دي بجد انا انا ما بقولكش ان الفلوس وحشه على فكره لا الفلوس دي قمر اصلا انا هرج ربنا خلقنا كده بنحب الفلوس خلق انت م- فطرت على ذلك بس عندك استعداد يعني عندك استعداد مثلا تبقى ممثل وتلبس واحده ست على المسرح زي فلان وعلان وتهزق نفسك وتاخد الرقم ده يعني على فكره في واحد هيقول لك ايه اه ماشي أنا مش معترض بس لازم تبقى فاهم ان ده مكانك وبناء عليه هتلاقيه جاي يقول لك ايه مين اعظم شخصيه بجد آه ممكن تسمع لها انا لو سالتك دلوقتي بجد انا انا انا بكلمك عن ح- عن حدث مين اعظم شخصيه ممكن تسمع لها هم؟ آه، ما انا أقو- قول ما- ما مش هكلمك بس بقى. ما تجاوبش في واحد قال عبد الوهاب ها ربنا يكرمك والله ادوله كتير وايد وايد ج- ده. تمام قال لك عبد الوهاب هو هو في هو في الحته دي هو في الحته دي مش في مش في حته تانية فهو بيقيم هنا ده انا عايز اقوله ان تقييم الاشياء واستعظامها والكلام عنها بأق- بافخم الالفاظ و... مبني على انت ايه محور حياتك وبناء عليه القصه اللي انا بحكيها من شويه دي ممكن تبقى قصه خرافيه او قصه مش بتقول انها خرافيه بس مش منطقيه قوي او قصه من باب الايمان المحض بس مش قادر اقول لك يعني لو انا دلوقتي بجد بجد بجد قلت لك وقفتك كده قلت لك تقسم بالله العظيم ان في ألف واحد اكل من قدر جواه اكل يكفي ست انفار محدش يحلف بس انا بقول لك في ناس كتير مش هتعرف ان هي تحلف صح رغم ان رب الكعبه اقسم بالله العظيم في ألف مقاتل مسلم صحابي اكل من قدري اكل ست انفار اقسم بالله حصل انما لو واحد لقى من نفسه تردد سامحني لست انت لا تستطيع لان القضيه دي مش قضيه ايمان بقصه هي مش حدوته هي محوريه الايمان بالله ايه اللي يقول لي ايه طب ما هي قصه عاديه ممكن تكون حصلت تكون حصلت افرض يا عم القصه دي ضعيفه انا مش بتكلم عن ضعف قوه القصه بسالك سؤال هل ينفع لو ينفع امال انت رافضها ليه رافضها عقلا عقلا طب يا سيدي افرض ضعيف طب أح- احلفك على الاسراء والمعراج بس عايزك تقعد تجيبه فهي القضيه مش قضيه قصص وحواديت ايمان حقيقي وخطه حقيقيه وافعال حقيقيه ومحوريه حقيقيه حقيقيه لله عز وجل في حياه الانسان هنا الفاظ النصره والانتصار والعلو والرايه واستح- والاستعمال تصلح في هذا المجال والا هو هيعمل لها عمليه ازاحه في مجال تاني فاجعل متن حياتك لله عز وجل ومحور حياتك الله جل في علاه توقف عند هذا الحد طولت عليكم بس كالعاده يعني هو ده النظام هنا تمام كان عاجبكم جوش تاني نورنا ونورتوا الدنيا والله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ونتقابل تاني ان شاء الله